بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد مش عارف أبدأ والله يا إخواني ولا أدخل في الموضوع من غير ما أقول لكم إني أحبكم في الله ما شاء الله لا قوه الا بالله ايوه كده رجاله اني احبكم في الله ما احبك الله يا عم يمكن واحد معاه مستجاب خلاص يعني تبقى الدنيا ربنا يفرجها علينا جميعا ربنا يبارك فيكم يا اخواني اني احبكم في الله والله ويعني واخواتنا الفاضلات الكريمات يعني نحترمهم ونعزهم ونجلهم ربنا يبارك فيكم جميعا وينفع بكم جميعا ويستعملنا ولا يستبدلنا يا رب انه لي ذلك القادر عليه اما بعد يعني سبحان الله يعني كنت في سفر قصير كده مع زوجتي يعني فسبحان الله يعني يعني خاطره كده واحنا مع بعض كده بتقول سبحان الله الله يعني احنا مسافرين يوم وقاعدين نجهز التجهيز ده عشان يوم امال سفر الاخره المفروض يتجهز له قد ايه امال ليله القبر اللي ممكن واحد يقعد فيه 1000 2000 سنه المفروض يتجهز له قد ايه امال الدار الاخره المفروض يتجهز لها قد ايه ولو الواحد بيسافر ليله هيبقى فيها شيء من المتعه او شيء من الترفيه عن النفس بيبقى فرحان قد ايه امال الجنه المفروض نفرح بيها قد ايه ده انا لو قلت لكم يلا رجاله تعالوا الوقت نطلع على راس البر اللي جنبنا ده اللي بينا وبينها ساعة هناكل أكلة سمك مشوي بكابوريا بجمبري جامبو بها بملوخيه بالجمبري تعالوا يا رجاله يلا والعربيات بره هنطلع نتعشى العشوه دي قدام البحر ونرجع تاني بالله عليك هتبقى فرحان قد ايه هتبقى طاير قد ايه عشان يعني بلد بيننا وبينها ساعة وهنروح ساعة ونرجع امال الجنة يا اخواني نشتاق ليها قد ايه نفرح بيها قد ايه نتلهف عليها قد ايه مشهد عجيب جدا الواحد تخيله يوم القيامة لما بتنشق القبور عن البشر وبتتجمع رفات الاجساد ويطلع البشر الرجال والنساء من تحت القبور الاطفال يوميها اللي ماتوا هم اطفال بيبعثوا شيب شيبان رؤوسهم ديت زي اللي عنده 100 سنة زي الراجل اللي عنده 100 سنة شيبان يا اخواني واذا كان الاطفال اللي ما لهمش صحيفة الاطفال اللي ما لهمش وزن اعمال الاطفال اللي مش هيعبروا من على الصراط الاطفال اللي مش مكلفين الاطفال اللي مش هيعرضوا على الله رؤوسهم بتشيب من الهول امال يا جماعة الكبار هيعملوا ايه يبقى من باب اولى الكبار ستشيب رؤوسهم وفي المشهد ده وفي وسط الهول ده تفاجأ ان ناس ماشية وعلى رؤوسها تيجان الملك يوم القيامة ملوك يوم القيامة يعني ناس رؤوسها شيبان وناس على رؤوسها التيجان انت عايز تبقى من دول ولا من دول انت عارف مين اللي بيتوجوا يوم القيامة هو ده موضوع درس الليلة يا اخواني هو ده المشروع اللي احنا جايين بيه الليلة بإذن الله هو ده المشروع اللي ربنا فتح علينا عليه بينا الليلة والحقيقة يعني دي مش الحاجة الوحيدة اللي ربنا فتح علينا بيها الليلة فضل ومنة الله النهاردة برضو بشرى لأخواتنا النهاردة هتبدأ ورش النسائية بإذن الله ولكن ده هنتكلم عنه في آخر الدرس ولكن المشروع اللي ربنا فتح بيه علينا الليلة مشروع هيلبسنا كلنا التيجان في أرض المحشر بإذن الله سبحانه وتعالى مشروع ربنا هيتوجنا بيه وهيلبسنا بيه تاج الكرامة وحلة الكرامة بإذن الله وهيلبس من كان سبب في هذا المشروع بإذن الله تاج النور على رأسه يوم القيامة وسنلبس بسببه تاج الوقار بإذن الله كل دي أحاديث صحيحة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروع الليلة يا جماعة مشروع الليلة إيه ها حفظ القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى تحفيظ كتاب الله النهاردة كنت مع بعض إخواني قلت لهم الدرس بتاع الليلة ده كفاحي يعني إيه كفاحي يعني واحد يحفظ خلاص ممكن الواحد يدخل الجنة بسببه عشان كده أنا عايزكم تركزوا معايا جدا إخوة وأخوات شباب وبنات أنا عايزكم تركزوا معايا جدا يا جماعة لأن إحنا هنتكلم عن حاجة لو جت في حياتنا هنشوف الوقت حياتنا هتتغير قد إيه أول حاجة حفظ القرآن ده من معجزات الإسلام يعني إيه من معجزات الإسلام الإسلام هل أنت تعرف واحد من المليار نصراني اللي على وجه الأرض حافظ الإنجيل مفيش الكلام ده ولا بابا الفاتيكان نفسه هل تعرف يهودي واحد حافظ التوراة لا يمكن ولا موجودة أصلا يعني هل واحد حافظ التوراة زي الطفل عايزين نجيب طفل عنده ثلاث سنين ويسمع لنا ولا طفل عنده سبع سنين خاتم ويجيب لك القرآن بالواو وبالفاء وبالمد المنفصل وبالمد المتصل ويجيب لك احكام النون الساكنة والتنوين ويجيب لك الالفاظ بقمة الدقة ويجيب لك ايه يا اخوانا ده معجزة حفظ القرآن ده العلماء قالوا هو من معجزات الاسلام الاعاجم بيحفظوا القرآن لما كنت في بنجلاديش الاطفال بيحفظوا في القرآن كله هم مش عارفين هم بيحفظوا ايه اصلا لو جبت له ورقة فيها كلمة عربي ما يعرفش يقراها لو قلت له كلمة عربي ما يفهمكش وهو خاتم المصحف من اوله لاخره سبحان الله بل انا اعرف بعض المرضى الذين لا يستطيعون ان يتكلموا جملة على بعضها حينما يرتلون القرآن تتخذهم كبار المساجد ائمة من كتر انطلاق اللسان بالقرآن ايه المعجزه دي ايه اللي في الكلام ده الكلام ده كلام ربنا يا جماعه الكلام العظيم ده كلام ربنا كل اليهود والنصارى اللي على وجه الارض لا حافظين التوراه ولا الانجيل احنا عندنا ملايين الاطفال حافظين القران زي ما هم حافظين اسمهم بل اكتر ما هم حافظين اسمهم وهو ده معنى قول الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القران للذكر العلماء قال لك يعني ايه يسرنا القران للذكر قال لك يعني القران ميسر للتلاوه في الحرم تلاقي الاعاجم قاعدين يقروا القران وتيجي بقى تالك انه بيعرف يقرا عربي تيجي تكلمه مش فاهم منك حاجه هو بيقرا القران كله يعني ايه ولقد يسرنا القران للذكر اي يسرناه للفهم ويسرنا الاستنباط منه العلماء قالوا لك ان اسهل علم يحصل في الدنيا التفسير قال لك ليه قال لك ده انت معان عليه من الله سبحانه وتعالى ربنا يسره ولا انسى الشاب اللي حرق قلبي يوم الثلاث اللي فات حرق قلبي على ايه منه لله منه لله كلمة حلوة خدوا بالكم ده بنت كلنا مننا لله على الخمسين جنيه وانا بشرح في آيات عباد الرحمن في الليلة القرآنية آه فطلعت ورقة كده قلت لهم يا جماعة خمسين جنيه للي هيقول لي الترابط ما بين الآية دي والآية دي وانا بقى معتقد ان ايه بقى يعني فلقيته بكل سلاسة بيقولها لي فقلت له ما تقولي اسمه رجاله خد يا ابني ال 50 جنيه ونتفاهم بعد الدرس ان شاء الله فاحد اخواني كان بيحفظ قران لاطفال وكان بيشرح لهم معاني التفسير كان بيجي يقول لي الاستنباطات اللي الاطفال بيقولوها كان شعر راس الواحد هيقف منها اطفال بيقولوا كده اطفال بيفهمهم في تدبر القران للدرجه دي ولقد يسرنا القران للذكر كلام ربنا الفلاح يحفظه وعالم الذره يحفظه استاذ الجامعه يحفظه والام اللي ما تعلمش قراءه وكتابه يحفظه الطفل يحفظه والكبير يحفظه ولقد يسرنا القران للذكر اي يسرنا القران للحفظ وهذا المعنى الثالث في الآية ان القرآن ميسر للحفظ يا جماعة اوعى تقول صعب اوعى تقولي صعب ربنا قال يسير يبقى يسير اللي ربنا قال عليه يسير اوعى انت تقول عليه عسير انا النهاردة حاسس ان احنا في معركة مع بعض يا جماعة وانا عايز اقنع كل واحد منكم وكل واحدة منكم حفظ القرآن هيعمل ايه في حياته حفظ القرآن هيعمل ايه في دنيته حفظ القرآن هيعمل ايه في الدنيا سبحان الله العظيم الشيخ عامر الله ي... الله يرحمه الشيخ عامر عثمان اللي اسمه مكتوب على المصحف الشيخ عامر عثمان اللي هو مسك شيخ عموم المقارئ المصريه بعد موت الشيخ الحصري رحمه الله الشيخ عامر عثمان لما اختاروه في السعوديه عشان هو اللي يشرف على مصحف الملك فهد فاخر سنوات من عمره مرض لم يكن يستطيع الكلام فلما قبل موته بثلاث ايام رد الله له صوته هذه القصه ثابته واقعيه يعني كلام يعني خلصان قبل ما يموت بثلاث ايام ربنا رد له صوته فختم المصحف من الفاتحه الى سوره الناس ثم مات الله يرحمه ان انا عايز اقول لك ان القران ممكن يعمل ايه في دنيتك ابن عباس بيقول من قرأ القران اي من حفظ القران يعني ايام الصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام كلمه قارئ كان اسمها حافظ قراء القران يعني الحفاظ يا جماعه انما كله بيتلو من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر يعني ما يجيلوش ألزهايمر شوفوا الشيخ الزيات وعنده 90 سنة حالة ذهنه إيه شوفوا الشيخ السمنودي وعنده 80 سنة حالة ذهنه إيه شوفوا علماء القراءات في العالم لآخر يوم في حياته بيدي إجازات وإسناد لا ألزهايمر ولا يكبر يخرف يفقد عقله من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض العمر اللي خايف من أمراض الشيخوخة يا أخوانا حفظ القرآن ممكن يعمل كده في حياته أحد ال يعني ال ال ال ال الأخوات يعني سبحان الله العظيم بتكشف يعني جالها أعراض كده في المخ والدماغ وكده بتكشف اكتشفوا ورم في المخ هذه قصص واقعية قصص اللي قالها لكم الليلة كلها قصص واقعية اكتشفوا ان عندها ورم في المخ بتقول هذه الاخت بتقول حسيت ان انا لا يمكن اموت وقابل ربنا وانا مش حافظه القران رغم اعراض الورم اللي في المخ واعراض الصداع اللي بيجي وال... والاعراض العصبيه اللي بتيجي اعراض مهوله بتقول كل ما كنت الاقي ال... يعني اعراض الورم بتزيد في حياتي كل ما صمم ان انا اكمل وكل ما عزيمتي تقع والاقي خلاص ما عدتش قادره افتكر ربنا وبيقول لي يوم القيامه اقرأي وارتقي ورتلي فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية معك كل ما اجي اقف او اتوانى افتكر ان خيركم من تعلم القرآن وعلمه كل ما اجي اقف سبحان الله العظيم وختمة المصحف تقول وهي متابعه مع الفحوصات والعلاجات تقول ذهبت الى المستشفى بعد ما ربنا من عليها بالختم وعملت اشعة من باب التجديد ومن باب الايه من باب المتابعة الدورية بتقول الدكاترة مسكوا الاشعة وفضلوا يدخلوا اوضة يخرجوا من اوضة يبصوا في الاشعة وهي قلبها اتخلع وحست ان خلاص الموضوع ما هو الا في النهاية فوجئت بالدكتور بيقول لها 70% من الورم راح لوحده بفضل الله 70% يعني خلاص بقى يعني حافظ القرآن 70% راح تكمل بقى و30% هيروحوا بإذن الله سبحانه وتعالى تلتين الصخرة اتفتحت يا رجالة يبقى التلت الباقي يتفتح بإذن الله سبحانه وتعالى القرآن أنا عايز أقول لك القرآن هيعمل إيه في دنيتك القرآن هيديك ايه في دنيتك القرآن هيغير ايه في دنيتك يا جماعة القرآن من اسباب الكرامات في الحياة اللي منكم اجتهد في الحفظ في فترة من الفترات يعرف القرآن ده ربنا بيكرم صاحبه وبيجتهد في حفظه قد ايه زي ما النبي عليه الصلاة والسلام زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لما كان حديث البخاري واحد من الصحابة شاف ظلة تنطف السمن والعسل يعني ظللة كده قعدت تشتي كده تمطر سمنة وعسل فابو بكر الصديق قال له ذلك القرآن يا رسول الله والنبي أقره على هذا التأويل السمنة دي يا جماعة مصدر طاقة يعني الفلاح ياكل رغيف بالسمنة وينزل يفلح في الأرض القرآن هيديك قوة القرآن هيغير عزيمتك هيعمل لك نقلة في عزيمتك والعسل ده شفاء القرآن هيعالجك من الضيق والاكتئاب والخنقة والوساوس بس اصبر كثيرين ممن حفظوا القرآن قال لك ان هم كانوا بيكافحوا هموم الدنيا وهم بيحفظوا ولكن اصروا ولما ربنا من عليهم بالختم كل حاجة في حياتهم اتغيرت بفضل الله سبحانه وتعالى الحديث بصراحة اللي بهرني وشدني جدا واثر فيا جدا في حفظ القرآن حديث التاج يا جماعة حديث التتويج الملكي يوم القيامة واكتر حاجة شدتني فيه ان ده يوم القيامة مش في الجنة يعني لو اتقال ان حافظ القرآن هيلبس تاج في الجنة طب ما كله في الجنة ملوك انما يوم القيامة والناس حفاة عراه شوفوا ربنا هيعمل ايه اللي حفظ القرآن انا عايزك تنفعل مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وربنا يقول لك ان القرآن بيلقاه يوم القيامة فيقول فيبشره فيعطى الملك بيمينه اسمع حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعطى الملك ده حافظ القرآن اهو يعطى الملك بيمينه ويعطى الخلد بشماله ويلبس تاج الوقار ويلبس تاج الوقار تاج يوم القيامة ده في أرض المحشر يا جماعة يلبس تاج الوقار في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول القرآن يا رب حليه يا رب خليه أحلى واحد في أرض المحشر كله يا رب يا رب يا رب خليه أجمل واحد في أرض المحشر كله يا رب فيقول القرآن يا رب حليه فيلبس تاج الكرامة يبقى عندك تاج الوقار وعندك تاج الكرامة ده كل ده يوم القيامة والناس حفاة عراها ده كل ده قبل دخول الجنة امال لما يدخل الجنة ربنا هيديله ايه اذا كان ربنا هيديك يوم القيامة تتويج ملكي التاج لغة هو ما يصنع للملوك من الذهب والجوهر يعني كلمة تاج دي حصري في اللغة للملوك بس يعني ده ملك ملك ربنا بيديله حاجة اسمها نعيم التميز يوم القيامة بيميزه عن الخليقة كلها لانه حفظ كتاب الله امال في الجنة مستنيه ايه اذا كان في القيامة خد التاج ده امال في الجنة هياخد ايه يا اخوانا سبحان الله العظيم فيقول القرآن يا رب حليه يا رب حليه يا رب شوف القرآن بي هيخدمك قد يوم القيامة فيلبس تاج الكرامة فيقول القرآن يا رب زد كمان يا رب كمان يا رب وما كانش بيشبع من حفظه ومن تلاوتي كمان يا رب فيلبس حلة الكرامة بيبقى أكرم الخلق في يوم القيامة فيقول القرآن يا رب ارضى عنه ارضى عنه ارضى عنه ده في الجنة بقى لما ربنا يجمع أهل الجنة ويقول لهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا إنما ده ربنا بيرضى عنه قبل كل اهل الجنة يعني ربنا بيديه بره الجنة اللي غيره بيدخل الجنة يتنعم بيه امال جوه الجنة ربنا يديله ايه فيقول القرآن يا رب ارضى عنه فيرضى الله عنه سبحانه وتعالى اللي بقيرنا يا جماعة ان كل ده في ارض القيامة بل ده ده ليه هو امال اللي كان سبب في انه حفظ القرآن ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهم الارض وما فيها بيكسى والديه حلتين الدنيا دي كلها ما تجيش فيهم حاجه فيقول والداه يا رب بما كسينا هذا فيقال باخذ ولدكما القران او بتعليمكما ولدكما القران ده ده ام وابوه يا جماعه ام وابوه ليه لانهم كانوا السبب انه حفظ طب الكلام ده يسقط عليه كمان المحفظ بتاع القران ما هو نفس الموضوع هو السبب اللي مول تحفيظ قران نفس الموضوع هو السبب اللي حفظ اطفال القران في المسجد اللي جنب بيتهم اللي حفظ زوجته القرآن اللي جاب محفظة ودفع من جيبه ومن قوته فلوس ليها عشان تحفظ اولاد القرآن كل ده يا جماعة بيلبس هو كمان حلة الكرامة يوم القيامة في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث بتاعت حفظ القرآن كتير قوي يا جماعة بس احنا نتدبر بس قلبي يتفتح ليها انا بقول الكلام ده عشانك انت انا بقول الكلام ده عشانك انت الكلام ده يا جماعة مستقبل لينا كلنا يا اخوانا انا بقول الكلام ده الواحد في الدرس ده وهو بيجهزه بيجهزه بقلبه بيجهزه بمشاعره لان انا عارف القرآن ممكن يبقى نقلة في حياتك قد ايه انا عارف القرآن عمل في حياتي ايه انا عارف حفظ القرآن نقلني في حياتي نقلة شكلها ايه من شاب غير ملتزم مذبذب مش قادر يثبت لانسان لا يوجد له او يعني يزعم انه عايز يعيش حياته عشان نوصل دين ربنا والسبب تلات اربع تربع حفظتهم القرآن مع تاني جلسة تحفيظ قرآن وانا لسه خارج من سنة اولى قررت ان انا اسيب الدنيا دي واللي فيها ولم يكن لم اكن ابغي الا ان انا اتزود من هذا المعين يا جماعة حفظ القرآن نقلة انا عايز النقلة دي انت تاخدها انا عايز النقلة دي انت تاخديها للأسف الشديد كثير ممن يقول لك انا حافظ ثلاث اجزاء واربع اجزاء طب قوم صلي بينا امام بيهم كده في صلاة العشاء يقول لك لا معرفش طب صلي بهم ركعتين نافلة معرفش عايزين نحفظ صح بقى يا جماعه وهو ده المشروع اللي احنا عاملينه النهارده باذن الله مشروع المحطات السبعه لحفظ وتجويد القران الكريم برضو الكلام ده سابق الكلام ده هنقوله في اخر الدرس ولكن انا عايزك تنفعل معايا دلوقتي بقيمة حفظ القرآن يا رب حليه الكلمة دي مش نفسك تسمعها يا رب زده يا رب ارضى عنه ده القرآن يوم القيامة قاعد يدعي لك ويشفع لك عشان تفضل ترتفع والداك يلبسان حلة الكرامة كمان لا ده اسمع كمان الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويلبس والداه تاج نوره مثل ضوء الشمس تاج النور كمان لانهم نوروا حياة ابنهم بتحفيظ القرآن فمين يا جماعة اللي منكم يحفظ القرآن وبعد كده يحفظه يلبس تاج الكرامة في حديث صحيح وتاج الوقار في حديث صحيح وتاج النور لانه نور حياة الناس بالقرآن اللي مين منكم ينور حياة الناس بالقرآن مين منكم تنذر نفسها انها تنور حياة الناس بالقرآن طب ده كل ده يا جماعة ده يوم القيامة ده الفخفخة دي كلها يوم القيامة ده البشوة الباشا ده كل ده يوم القيامة يا جماعة امال الجنة ده هياخد ايه الجنة ده هياخد ما لا يتخيله احد اسمع الحديث ده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه رواية البخاري لان المشهور من الحديث رواية تانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ايه وهو ايه ايوه وهو ماهر الروايه دي بقى وهو له حافظ روايه البخاري الذي يقرا القران وهو له حافظ مع السفره الكرام البرره الله اكبر الله انا قرات روايه الحديث قلت ارجع لشروح البخاري اشوف ال... وهو له حافظ مع السفره الكرام البرره يعني في الفردوس الاعلى مع اعلى انواع الملائكه يعني مع حملة القرآن في السماء يعني معناها حفظ القرآن ده بيرقق قد ايه يخليك في معية الملائكة بمعية الله سبحانه وتعالى اسمع الحديث الخطير ده اللي انا جايب لكم رواية ليه ها زيادة في مسند الامام احمد بتبين العلماء ليه حملوه على حفظ القرآن ثم يقال له اقرأ وارتقي ورتل فان منزلتك عند اخر آية ايه تقرأها ده الكلام المشهور فالعلماء قال لك ده ده حفظ القرآن وان عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن وان كل آية بتحفظها بدرجة في الجنة يا نهار ابيض ده انا عشان ازيد من درجة درجة في الجنة يا جماعة محتاج عبادة وصلاة ومحتاج مجهود ومحتاج تضحية بحفظ آية ازيد جاد درجة في الجنة يعني يا جماعة يعني الصفحتين دول حفظهم يطلعوني 20 درجة في الجنة يعني الجزء ال 29 وال 30 يطلعوني 1000 درجة في الجنة 995 درجة في الجنة يعني يا اخوانا الآية حفظها بدرجة في الجنة يا بلاش يا اخوانا ده مين اللي يضيع الفرصة دي مين اللي يضيع الفرصة الذهبية ده ايه فإن منزلتك عند آخر آية اسمع بقى الرواية التانية فإن منزلتك عند آخر آية معك معك العلماء وقفوا عند حرف معك قال لك معك دي ما تجيش غير مع حافظ قرآن ليه ما هو النبي عليه الصلاة والسلام زوج الرجل بما معه من القرآن يعني ما معه يعني اللي حافظه يبقى إن منزلتك عند آخر آية معك تخيل بقى تخيل شاب حفظ الجزء 30 وحفظ 29 وطلع 1000 درجة في الجنة وبعد كده كان داخل في سورة قاف بيكمل ولكن اتشغل ولكن جوزها بقى والمطبخ اه والاكل اللي بتعمله في بيتها وعيالها اتشغلت ولكن بقى مل وفطر وقال لك مش قادر ولكن بقى وقام واقف وركب الاسانسير بتاع الفردوس الاعلى اللي هو اسانسير حفظ القرآن قعد يطلع يطلع يطلع يطلع فجأة الاسانسير وقف اتفضل انزل ليه ده لسه في 5000 درجة فوق كمان منزلتك عند اخر ايه معك خلاص ده القانون بتاع الاسانسير ده الاسانسير ده الرقم اللي بيتكوا عليه ده الرقم بتاع درجة الجنة ده هو عدد الايات اللي انت حافظها اتفضل انزل منزلتك عند اخر ايه معك تخيل واحد معاه 6236 آية اطلع اطلع اطلع اطلع سورة البقرة 286 درجة في الجنة آل عمران 200 درجة في الجنة النساء 176 درجة في الجنة كل سورة من سور القرآن بدرجات درجات درجات يا اخوانا حفظ القرآن ده أسانسير الفردوس الأعلى يبقى مين اللي ضيع الفرصة دي كثير مننا ما بيحفظش القرآن لأنه متعقد وحاسس إن طريقه طويل وحاسس إن الموضوع صعب عشان كده ربنا مر من علينا يعني ده منهج ال يعني ال ال المشروع بتاع تحفيظ القرآن اللي احنا سميناه طريقة المحطات السبعة للحفظ والتجويد بإذن الله سبحانه وتعالى فيعني ازاي ان احنا قسمنا الطريق لسبع محطات وخلينا كل محطة تتقسم لاربع سرعات يعني طريقة هقول لكم عليها بعد كده ولكن كلام عمل يا جماعة طب اللي كان حافظ بقى معاه كذا جزء هيدخل ازاي هيدخل ولكن هيدخل بطريقة فنية يعني مش هجيبه من الاول ولا برضه هقول له انت معاك خمس اجزاء وانا عارف ان هو ناسي ثلاث ارباعهم اصلا طب هنعمل ايه طريقة عملية مناسبة ولكن ازاي نوصل انك حافظ يعني حافظ زي سيدنا عثمان بن عفان تقف في مقام ابراهيم في اي عمرة الله اكبر تبدأ بالفاتحة ما تركعش غير بعد الناس ازاي ان القرآن يبقى في صدورنا يا جماعة ازاي يا اخوانا مشروع التيجان يوم القيامة ازاي يا اخوانا تيجان الكرامة تكتسح رؤوسنا يوم القيامة ازاي يا اخوانا تيجان النور تتوج رؤوسنا يوم القيامة ازاي نبقى ملوك اذا كان ابوه وامه اللي كانوا سبب في حفظه بيلبسوا تاج نور يوم القيامة امال هو اللي حفظ يلبس ايه امال هو يكرم قد ايه يعني سبحان الله العظيم اللي بيحفظ قرآن النبي علمنا دايما ان ده الاول في كل حاجة الصحابة لما هاجروا قبل النبي عليه الصلاة والسلام كان معهم سالم مولى ابي حذيفة عبد عبد عند ابو حذيفة آه رضي الله عنهم اجمعين الصحابه كانوا بيخلوا سالم مولى ابي حذيفه يامهم ليه لانه اكثرهم حفظا للقران النبي علمهم كده الامامه للاكثر حفظا للقران طب الولايه عمر بن الخطاب كان خليفه المسلمين اعظم حاكم في العالم سافر بره المدينه المنوره في مهمه من مهام الخلافه فاستخلف على مين واحد قبله قال له من استخلفت يا خليفه رسول الله يا اعظم قائد في الكره الارضيه يا اللي مش بتحكم الولايات المتحده الامريكيه ده انت بتحكم الولايات المتحدة الاسلامية سبت مين مكانك فقال ابن أبزة قال له اه مين المولى العبد قال له انه حافظ لكتاب الله ده واحد حافظ القرآن وعنده علم في الشريعة وقال له عمر ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ليه الكتاب ده ما يرفعكش ليه الكتاب ده ما يرفعكيش ليه الكتاب ده ما يبقاش سبب رفعتنا في الحياة يا جماعة ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما يا شباب الكتاب ده هو هيبقى سبب رفعتنا بإذن الله سبحانه وتعالى المشهد بقى اللي يقطع القلب مشهد سبعين صحابي مقتولين يوم غزوة أحد والنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه وسعة ان هم يحفروا سبعين قبر فكان النبي بيدفن كل اتنين في قبر فالنبي لما يجوا يدفنوا الاتنين النبي يسأل سؤال واحد بناء عليه مين اللي يدخل القبر الأول مين اللي يلحد الأول يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن يا ربي يعني المقدم في حياة البرزخ الأكثر أخذ للقرآن يعني المقدم في الإمامة المقدم في الولاية المقدم في حياة البرزخ في عالم البرزخ يعني قدم في الدنيا وكمان بيقدم في القبر الاكثر اخذا للقران ويوم القيامه ربنا يرضى عنه قبل الناس ربنا يتوجه قبل الناس ربنا يحليه قبل الناس يعني مقدم في الدنيا وفي الحياه البرزخيه وفي الاخره وربنا يديله نعيم التميز عن كل من سواه يا اخوانا يبقى حفظ القران ده مش حاجه سهله كده يعني ايه الكتاب عايز اسالكم يا اخوانا ايه الكتاب اللي الحرف فيه بعشر حسنات في كل المكتبه الاسلاميه غير ده ده انا مش بكلمك عن كتب الدنيا هل في كتاب فقه الحرف بعشر حسنات هل في كتاب عقيدة الحرف بعشر حسنات انت قصدك ان يعني العلوم دي مش مهمة لا ده العلوم دي عاملة زي اللؤلؤ والقرآن زي الزبرجد مثلا ده انا بقارن ما بين احجار كريمة ولكن ده وسط الاحجار الكريمة سابق هل في كتاب في اي علم من العلوم هيستناك يوم القيامة لما ينشق عنك قبرك ويقول لك انا صاحبك القرآن بس اللي الحرف فيه بعشر حسنات القرآن بس اللي بيستناك يوم القيامة يا اخوانا حفظ القرآن حياة حياة هيحيي لك كل لحظة في وقتك انا عارف ان في شباب كتير منكم بيشتكوا من كتر النوم وبيشتكوا من الفطور والكسل وبيشتكوا من قفلة القلب في في تلاوة القرآن وبيشتكوا من عدم الخشوع في الصلاة وبيشتكوا من عدم قراية ورد القرآن صح ولا لا عارف ان في ناس كتير منكم بيشتكوا من تضييع الوقت وان الوقت عارف الكتاب ده اهو اه هينقلك نقل الكتاب ده حياه يا جماعه هيخليك تستثمر كل لحظه في حياتك احد الاخوه حفاظ القران من من الاخوه يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه يعني قبل ما ينام يقول لك بدل ما اقعد افكر يمين وشمال اي افكار ملهاش لازمه يقول لك اقعد اقرا قران يقول لك بجيب جزء كل ليله قبل ما اعرف انام قبل ما عينه تغلبه جزء يعني شاب تاني قاعد عايش يا عيني بقى في السحاب مع الاحلام بتاعته وده جايب له جزء قبل ما ينام يا اخوانا انتوا عارفين ان القران القران بيعلمك ان الثانيه لائمه من وقتك ده بسم الله الرحمن الرحيم 23 حرف ب 230 حسنه ده ايه واحده ايه الكرسي 200 حرف يعني تلاوتها ب 2000 حسنه عشان تحفظها مش هتقراها اقل من 10 مرات انا مش عايز اقول 20 30 مره يعني يعني 20000 حسنه وعشان تراجعها ده انت بتراجعها وانت بت بت بتحفظ الربع بتاعها وبعد كده بتراجعها لما بتيجي ده انت كل مره في الحفظ بتسمع القديم فانت بتراجعها 100 مره اصلا غير بقى المرات اللي هتقراها فيها في حياتك يعني انت ممكن تاخد لك 100 200 الف حسنه بسبب حفظ ايه واحده امال اللي اكتر من 6000 ايه دول اما تحفظهم هتاخد حسنات قد ايه ده حفظ ايه يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ان اللي يحفظ عشر ايات من سوره الكهف يعصم من فتنه الدجال حفظ عشر ايات امال اللي يحفظ القران كله امال اللي يحفظ السوره كامله النبي يقول لك ان سوره الملك تنجي من عذاب القبر امال اللي يحفظ القران كله من سوره واحده النبي يقول لك ان ايه الكرسي لما تقراها بعد كل صلاه ليس بينك وبين الجنه الا ان تموت يعني حفظ ايه حفظ ايه وتلاوتها تدخلك الجنة امال حفظ القرآن يعمل فيك ايه امال اللي جايب القرآن كله القرآن حياة يا جماعة عشان كده سبحان الله اخت من الاخوات وانا يعني بقول ببدأ ب يعني قصة اخت من الاخوات وزي ما بقول لكم الكلام ده كله واقعي لان يعني بالذات بقى الاخوات يقول لك ايه طب اعمل ايه طب انا متجوزة طب انا مخلفة طب انا ما وريش حاجة اعملها فانا قاعدة مش عارف قدام يا جماعة والفيسبوك والمش عارف ايه تضييع اعمار القرآن هيحييك الاخت بدات تحفظ قران فبدات عايزه تخلص تقلب شغل المطبخ بسرعه عشان تحفظ قران جوزها بيشتكي وتعبان ومتضايق فبدات تقول طب ما اعمل حاجه تانية طب انا هحفظ النهارده الصفحه دي تصورها وتقوم معلقاها في المطبخ ها أه؟ تقوم معلقاها قدامها في المطبخ وطول ما هي بتطبخ تحفظ في الصفحه فبدات ترتبط بايه بدات ترتبط بايه بالمطبخ بدأت ترتبط بالمطبخ لأنها بتحفظ القرآن وهي بتطبخ فبدأت تعمل إيه؟ تفنن لجوزها في الطبيخ ف... فبدأ جوزها يتبسط قوي ده بقى وهي كمان سعيدة لأنها قاعدة في المطبخ على طول تعمل لجوزها وجوزها مش واخد باله إنها قاعدة تحفظ قرآن لما خد باله انبهر بها فبدأ يحفظ قرآن هو كمان فاحنا نفسنا زوجاتنا يحفظوا القرآن يا جماعة عشان ناكل بقى يا اخوانا عشان ناكل بقى ان شاء الله ناكل ونتمتع كده يعني الاخت ختمت المصحف في المطبخ انا مش بقول لك القرآن حياة هيحييك هيحيي لك وقتك انا ليا واحد صاحبي جراح في الجامعة هنا زميلي صديقي هذا الاخ ختم المصحف ختم حفظه وهو سايق العربيه رايح العياده رايح المستشفى لقيته جايب مصحف كده وحطه ورا الدركسيون ومثبته باستك كده مثبته بمكانه وطول ما هو ماشي يبص ويحفظ يبص ويحفظ ويحفظ لقيته جاي لي بعد شويه بيقول لي انا ختمت الحمد لله ختمت ايه بالطريق ده في اخ ختم البقره في اشارات المرور بيقفوا في اشارات المرور مده طويله ختم البقره في اشارات المرور المنظر اللي يشد قلبك وانت راكب المترو في القاهره تلاقي دايما شباب كده رجال ونساء يقوموا مطلعين المصحف لان مثلا ممكن يقعد ساعه الا ربع ويجيب له ويقعد يقرا ويقعد يحفظ بيبقى منظر يشد القلب يا جماعه يا اخوانا حفظ القران حياه انا فاكر مره رحت المحفظ من المحفظين ربنا يبارك فيه يعني ها يعني يعني من النوع اللي هو لما بيروح له اخ يحفظ عنده فيقول له انا ما حفظتش يقول له طب تعالى اشوفك بس يقوم جايبه يقوم قافل عليه اوضه في المسجد وحبسه يقول له ما انتش خارج من الاوضه غير لما تحفظ فممكن الاخ مثلا بعد الفجر يقول لي انا جاي لك مثلا ولا ايه ما جاش النهارده في ايه يقول لي الشيخ حبسني ما خرجنيش غير على المغرب اما حفظت القران يعني فمره اخ حبسه في اوضه في بيته قال له تحفظ النور اتقطع دخله كشاف بص مفيش انسى هتحفظ يعني هتحفظ فسبحان الله العظيم فكنت مرة يعني يعني كنت زمان يعني بحفظ معاه فاداني في اسبوع اربع اجزاء ونص اربع اجزاء ونص قال لي بص احفظ جزء قلت له جزء كتير قوي قال لي بس يعني ربنا يعينك ولو حفظت جزء مش عارف هديك كتاب ايه بس لو بقوا جزئين ها شوف انا هعمل لك ايه بس لو رجعت كمان مش عارف ايه المهم خرجت من عنده وانا اربع اجزاء اربع اجزاء ونص دول اعمل فيهم ايه فبقيت ماشي في الشارع بجري قاعد اخبط في الناس تخبط في العربيات انت مش عارف انت بتعمل ايه اصلا والله العظيم يا اخواني انا كنت احس بالكرامات وانا ماشي بحفظ القران والله العظيم انا ليا ثلاث تجارب في حفظ القران اول ما التزمت لما لقيت قلبي اتقفل عن الدنيا اول ما بدات احفظ حسيت ان ملهاش تفسير غير ان اللي بيحفظ كلام ربنا ربنا بيحفظه ربنا بيصرف عنه الشياطين الوساوس بقى والحسد والمشاكل اللي الكل عايش فيها ديت تلاقي ربنا نجاك منها التجربة التانية لما كنت بحفظ مع هذا الشيخ الفاضل وكنت ماشي أخبر والله كنت أحس بالكرامات وأنا ماشي يعني أنا حاسس إن ربنا إن في حاجات بتقول لي ربنا معاك وأنا ماشي أحفظ المرة الثالثة لما كنت بحفظ كنت مرة في عمرة في المدينة المنورة أو حج لا أذكر بحفظ فلقيت إن أنا أنا مروح من المسجد النبوي للسكن أجيب لي جزئين جاي من السكن للمسجد النبوي أردت لي جزء طب أما أقوم أصلي أصلي لك بجزء حسيت إن القرآن ده حياة حياة للنوافل حياة لقيام الليل حياة لمشي في الشارع بقيت ماشي حسنات حسنات حسنات قلت الله أكبر إيه الحياة المباركة دي حياة يا إخوانا يا جماعة طالب جامعي لقى ان هو بيحضر له ثلاث اربع محاضرات في اليوم كل دكتور بيخرج والتاني عما بيدخل الدكتور اللي بعده بيقعد له ربع ساعه ولا حاجه حسب المده لقى بيروح الوقت اللي بين المحاضرات ده بدا يحفظ في القران من وهو في سنه اولى كليه قبل ما يتخرج من سنه رابعه كان خاتم المصحف بالاوقات اللي بين المحاضرات بالأو... يعني انت بالاوقات اللي بين الاذان والاقامه ممكن تختم في ثلاث اربع سنين يا اخوانا ما تستقلوش بهذه الاوقات احنا بنضيع اوقات رهيبه قران هيحيي لك اوقاتك في اخت حفظت القرآن طالبة يعني طالبة في الجامعة حفظت القرآن في المواصلات واحد بيقول لك انا لقيت ان انا بقعد في المواصلة ساعة ونص بالذات البلاد اللي زي القاهرة كمان ساعة والوقت المنصورة عدد ما شاء الله يعني بيقول لك بقى ساعة ونص انا اجيب ساعة ونص تاني في اليوم منين ختموا المصحف في المواصلات ختموا المصحف يا اخوانا في هذه الأشياء في هذه الأمور البسيطة في هذه الأشياء أخ تاني حسبها حسبة ذكية أوي قال لك أنا دلوقتي بعد عروض فودافون اللي خد 1200 دقيقة وادفع 40 جنيه في اليوم فالناس قعدت كلها بتتكلم إيه بالربع ساعة والتلت ساعة المكالمة بقى مش همه بقى صح ولا لأ معظم الناس يعني كثير من الناس يعني بيتكلم مش همه قال لك أنا المكالمة مش أقل من 10 دقايق طب أنا هعتبر إن أنا جالي مكالمة بعد كل صلاة وهحفظ 10 دقايق بعد كل صلاة ختم المصحف في العشر دقايق اللي بعد كل صلاه كان كل مرة يجيب له آية يجيب له آيتين يجيب اللي يجيبه بقى ختم المصحف في خمس مكالمات بدل خمس مكالمات على الموبايل في اليوم ختم المصحف يا جماعة أعمارنا يا إخوانا أعمارنا هلو الهمة يا جماعة في الحفظ أحد الشباب ويعني سبحان الله ربنا ابتلاه بالانفلونزا الانفلونزا است... يعني انتشر على الجهاز العصبي جاله شلل كامل الذي كان معه في هذه القصه يقول جاله شلل كامل فشل شلل كامل يقول فلما زاره فوجئ انه بيقول له انا حاسس ان ربنا بيفرغني لحفظ القران ايه ده ايه علو الهمه في الحفظ ده ايه علو الهمه في ان احنا نحفظ ده قال له حاسس ان ربنا بيفرغني لحفظ القران بدا يحفظ المهم صاحبنا ده سافر ورجع يزور صاحبه اللي كان مشلول بيقول اول ما دخلت عليه لقيته بيقول لي الحمد لله رقت ولا ايه ختمت القران يعني فرحان بالختمه مش فرحان بالشفاء بيقول سبحان الله العظيم جاله سفر تاني ثلاث سنين بره ولا حاجه بيقول رجعت بصلي في المسجد لقيت واحد بيناديني من ورا ببص لقيته صاحبنا اللي كان مشلول ربنا سبحانه وتعالى شفاه ربنا شفاه شفاء تام وكان الابتلاء ده ما هو الا تصحيح مسار ليه على طريق القرآن ولما حقق حكمة الابتلاء ربنا رفع الابتلاء كتير دي بتحصل لنا كلنا انك انت تبقى معوج في حاجة في الدين فربنا يبتليك لحد ما تستقيم وتلاقي الابتلاء اترفع سبحان الله العظيم يا اخواني في الله يعني يعني الهمم يا جماعه يعني الاخوة كانت في السجون كانوا بيجيبوا المراهم بتاعة الامراض الجلدية يكتبوا بيها المصحف على الجدار عشان يحفظوه عشان يحفظوا في بنجلاديش الاطفال مش فاهمين حاجة وقاعدين يحفظوا ليل نهار القرآن علو الهمة يا جماعة النبي راجع مع جبريل حفظ القرآن مرتين في شهر واحد لحد ما ربنا قال له سنقرئك فلا تنسى ما تخافش النبي وحرصه على حفظ القرآن سيدنا عمر لما حفظ البقرة ذبح جمل شكر لله عمل وليمة ذبح جمل شكر لله عشان حفظ صورة ليه عارف قيمة الحفظ انت ايه اللي منعك انك تحفظ مشغول مشغولة عمر بن الخطاب خليفة الامة خليفة رسول الله وبيحفظ القرآن وقعد 12 سنة في سورة البقرة وفي روايات تانية انها حوالي يعني على ما اذكر اربع سنين ولا حاجة قعد سنين ومصمم ان هو ما يقطعش عبادة حفظ القرآن مهما كان مشغول بس بيحفظ بطريقة واقعية تتناسب مع ظروفه وده من مزايا المشروع اللي احنا عاملينه معقولة اذان ايه العشاء تكلموا بجد ولا ايه احنا لسه ما بدأناش الدرس يا جماعة طب نعمل ايه ده ده الموضوع كبير جدا خلاص مش مشكلة هو أرزقنا إن شاء الله بإذن الله يعني هنكمل ما تيسر في الأذان والإقامة ونتكلم عن المشروع بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الأذان اتفضل الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد إخواني وأحبابي في الله يعني يعني نحن نتحدث عن فضل حفظ القرآن وقوة حفظ القرآن وعلو همة الصحابة وعلو همة الأعاجم في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى يا شباب الاستبيان اللي بين ايديكم دلوقتي هعلق لكم عليه دلوقتي ولكن ركزوا معايا والنساء المفروض ان توزع عليهم استبيان برضه ساعه الاذان يطبقوه وهعلق لهم عليه دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى واحنا بنتكلم عن المشروع في واحد اسمه توماس توماس ده كان مصور غربي الراجل ده كان عايز يصور دب وهو بياكل سمكه بتنط من الميه فضل قاعد عند بحيرة سبع أسابيع شهرين ضعف رمضان من الفجر للمغرب كل يوم واقف في وضع الاستعداد بالكاميرا مستني لحظة سمكة تنط يقوم دب لقطها يقوم مصورها يعني واحد بذل المجهود القاتل ده عشان يجيب ده يا اخوانا الناس بتبذل عمرها في اي حاجة انت هتبذل عمرك في ايه هتبذل مجهودك انت في ايه تاكيو اساهيرا الياباني اللي بعتوه اوروبا عشان يتعلم الهندسه ساب الهندسه وساب الدكتوراه ونزل الورش واشتغل 17 ساعه في اليوم عشان يعمل اول موتور صنع في اليابان made in Japan ده 17 يوم عشان دنيا انت عشان الاخره هتعمل ايه انت عشان ربنا هتعمل ايه صلاح الدين الايوبي كان جاله تقرحات في جسمه في الاماكن اللي بيجلس فيها على الحصان من كتر ما كان قاعد على الحصان ليل نهار يتابع الجيش محمد الفاتح كان بينام على خرائط القسطنطينيه وهو بيوظف الجيش في فتح القسطنطينيه يا اخوانا لازم نتعب يا اخوانا لازم ما حدش يجي يقول لي مش قادر ما اقدرش احفظ القران طب ولما تنام في قبرك هتندم ولا مش هتندم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جعل القران في اهاب لو اتحط القرآن في حتة جلدة ثم ألقي في النار ما احترق لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق القرآن ده لو في صدرك تحرم على النار عارف يعني ايه تح... القرآن ده يعني شفاعة القرآن ده يعني واحد هلك وحكم عليه بالنار القرآن يخرجه من ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب يا اخوانا يعني ايه يعني قيمة القرآن القرآن ده طلب علم قال الامام احمد ان اول ما يبدأ به هو القرآن عشان كده السلف كانوا يرفضوا يعلموا فقه او عقيدة او مصطلح لحد لا بيحفظ القرآن ده ده هدي سلف يقول لك اول العلوم الامام النووي قال لك هو ها هو اشرف العلوم واعظم العلوم الامام ابن تيميه في الفتاوى الكبرى قال هو اصل العلوم أص قال لك القرآن الأول حفظ القرآن الأول عشان كده كل أحاديث طلب العلم اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام اسقطها على حفظ القرآن إن الملائكة لتضع أجنحتها لحافظ القرآن رضا بما يصنع وانت ماشي ورايح التحفيظ وجاي من التحفيظ الملائكة تفرش لك الطريق بأجنحة الملائكة من رضا الملائكة عما تصنع القرآن هيغيرك هيخليك ورد التلاوة يبقى سهل عليك هيقلل نومك هيخليك إنسان عندك عزيمة هيدربك يا ابني إحدى المحفظات تحكي وهي مذهولة أخت عندها راحت تحف راحت تسمع والمحفظة مش فاهمة تعبانة ليه أتر إنها بتولد آلام الولادة بدأت تجيلها وصممت إنها تسمع قبل ما تروح المستشفى صممت انها تسمع وبطنها كل شوية يجيلها الانقباضات اللي بتبقى في الأول قبلها بفترة دي أو منذرة قبلها بفترة وتقف وتكمل بتقول يعني كان عقلها يطير لما عرفت إن هي بدأت آلام الولادة تجيلها وهي مصممة إن هي تسمع القرآن ومصممه انها تكمل في طريق حفظ القران الاخوات اللي حفظوا القران الواحد مبهور من تعليقاتهم يقولوا لك ويقولوا لك اخلاقنا اتغيرت بقينا هاديين في بيوتنا بقت حياتنا هاديه ما عدناش عصبيين القران حفظ القران غيرني حفظ القران هيغيرك هيغير قلبك وهيغير عزيمتك يا اخواني في الله يعني يعني انت الخسران لو صفقة القرآن راحت من حياتك انت الخسران خد بالك حفظ القرآن صفقة لو راحت منك انت الخسران لها شروط جزائية يعني ما حفظتش ايه يعني انت حر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب العلماء قال لك الحديث ده في حفظ القرآن في حفظ القرآن العلماء حملوه حفظ القرآن اللي ما هوش حافظ حاجة من القرآن خربان من جوه قال تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا رب كانوا بيحفظوا الأغاني والمسلسلات والتمثيليات ما بيحفظوش القرآن يا رب يا رب كان ممكن واحد فيهم بيحضر دراسات عليا يذاكر مجلدات يحفظها ويقول لك مش قادر احفظ القرآن يا رب مش قادر احفظ صفحة في الاسبوع ولا نص صفحة في الاسبوع يا رب ان قوم اتخذوا النبي يبقى خصيمك يوم القيامة تستحمل ان رسول الله عليه الصلاة والسلام يبقى خصيمك يوم القيامة اوعى تعرض نفسك للموقف ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين المحرومين فعلا اللي ما خدوش الاثنين دول اللي يستحقوا انهم يحسدهم اللي خدوهم الاثنين دول لا حسد الا في اثنتين ايه واحده ربنا اتاها الموديلات والبرفانات واحد ربنا اتاها الموبايلات والعربيات واحده ربنا اتاها الارصده وال والموبيليا وال, وال... يا اخوانا لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله القران واحد ربنا حفظه القران وبيقوم به الليل وبيقوم بيه الليل وبيعلم الناس بيه هو ده اللي يتحسد يا اخوانا المرأة التركية اللي جت جنب مرأة عربية في الحرم ولقتها بتقرا قرآن قعدت تبكي فقالت لها انا ما اقرا قرآن ما اعرفش اقرا الاتراك والجنسيات بقى وانت رايح على الشرق مرورا بقى بالصين الناس دي العربية بالنسبة لها صعبة جدا ما يعرفوش عربي خالص يعني الاوروبيين لما بيدخلوا في الاسلام سهل يلقطوا عربي بسرعه انما من تركيا وانت طالع على الشرق اللغه العربيه صعبه جدا جدا عليهم ولغتهم اصلا بتبقى معقده جدا ومكلكعه انت ممكن تتفاهم في الحرم مع واحد اوروبي واحد امريكي انما انك تتفاهم مع واحد تركي لا يمكن انك تتفاهم مع واحد صيني ده من ربع المستحيلات مفيش مفيش اي قاسم في اللغه مشترك بيننا وبينه سبحان الله الست دي عارفه كلمتين بالعربي تبكي وتقول انا ما اقرا قران انا قعدت تقول كلام معناها روح جهنم لو ما قريتش القران وقعدت تبكي نفسها تقرا قران بالعربي انت ربنا اداك انك تقرا وانك تقدر تحفظ تفتح المصحف كده وتحفظ غيرك محتاج اربع سنين يتعلم لغه عربيه عشان يقدر يفتح المصحف ويحفظ انت ربنا اداك النعمه دي هتتحاسب عليها بين ايدين ربنا هتتحاسب عليها يوم القيامه يعني فرحه الختمه فرحه ختم القران اللحظات اللي يعني شفتها حتى مع زوجتي وهي بتختم شفتها يعني لحظات ختم القران دي يا جماعه لحظات مهوله والله العظيم اغلى من 100 مليون جنيه جمله الواحد يعني تخيلوا انت بتختم المصحف تلاوه لحظه ختم المصحف تلاوه شوف بيبقى حال فرحتك شكلها ايه امال ختم المصحف حفظ ربنا اصطفاك انضمت لقافلة الحفاظ اهل تيجان الكرامة على رؤوس الاشهاد يوم القيامة بقيت مشروع ملك من ملوك القيامة بقيت مشروع ملك ان ربنا قبلك وان استقمت على ما حفظت يبقى استفاء ده شكله ايه واحد هيقول لك آه انا يعني لا ما قبل ما انت تقول وانت تقولي اوعى تقول انك مشغول مشغول عن ايه بايه يا ابني مشغول عن ايه ابن تيميه ده انا مش هقول لك ما تقوليش مشغول بالدنيا ما تقوليش مشغول بالدين ما تقوليش مشغول في الدعوه ما تقوليش مشغول في طلب العلم ما تقوليش مشغول باي حاجه ابن تيميه لما سجن فمنعوه من اي كتب ما كانش معاه غير المصحف فاقبل على المصحف قال كلمه يا جماعه من يوم ما سمعتها كلمه تقطع القلب قال وساعتها او يعني وقتها يعني ندمت على كل ساعه اضعتها في غير كتاب الله يا ندمي على كل ساعة ضيعتها بره القرآن ده ابن تيمية يعني واسطة العقد فجمع علم من كان قبله وكل من بعده على عليه ابن تيمية واسطة العقد في العلم الإسلام في علم الإسلام ابن تيمية يقول لك ندمت على كل ساعة ضيعتها في غير كتاب الله تخيل انت الكلمة دي اوعى تقول لي اصل انا بنسى وايه يعني بتنسى يعني واحد اه ابنه بيقول له انا بحفظ وانسى بحفظ وانسى فقال له خد عامل سله فحم كده في مكان بارد كب الفحم من السله بعد ما اتحببت خالص بقى وبقى لونها اسود من الفحم اللي فيها قال له روح املى لي السله دي من البحر وتعالى فالواد راح يملاها من الميه فالميه بتنزل من السله الميه ما, بت... ما هياش حله ده سله مثقوبه فرجع قال له الميه ما, بت... ما بتجيش فيها قال له لا لا شوف يمكن تكون انت اللي بطيء فالميه بتنزل عما بتيجي ببطء فالواد راح ملاها وطلع يجري بسرعه فقال له برضه فضت قال له لا لا روح بس املاها تاني فراح قاعد يملى وتفضى ففي الاخر قال له بص يا ابني انت قلت ان القران بتحفظه وتنساه وانت بتقالك ان القران ما اثرش فيك بص كده للسله ديت فالولد بص لها قال له بقت نظيفه قوي ما عادتش مهببه ولونها اسود ولونها فحم بقت نظيفه قوي قال له انت قلبك وبقيت من جوه كده صحيح انت مش حافظ دلوقتي ال الايات ده ايه او نسيت الايات ولكن الايات دي غسلتك من جوه غسلت لك قلبك ونفسك وروحك من جوه فانت بقيت نظيف من جوه اوعى تفتكروا يا جماعه ان في حاجه بتروح وما كان ربك نسيه اوعى تقول لي كبرت واحد في المسجد النبوي راح في حلقه حفظ القران قال لهم عندي 80 سنه عايز احفظ هتحفظ ايه يا عم الشيخ عم الحاج ده انت يعني 80 سنه ازاي عايز احفظ فجاي احفظه لا ما بيعرفش يقرا ويكتب اصلا ده لسه هيتعلم اه فتحه اه ايه في ايه كسره ايه او ضم اوه ده اذا قعد يتعلم الطريقه النورانيه عشان يعرف يقرا ويتعلم معه الاميه وختم المصحف حفظا بعد ما بعد ال 80 بدا في ال 80 يتعلم قراءه وكتابه عشان يحفظ القران وختم المصحف اللي, اللي عايز ربنا بيعينه الصادق ربنا بيفتح له الايه اللي مش عايزكم تنسوها ابدا الايه اللي مش عايز ولا واحد منكم ولا واحده منكم ينساها ابدا قال تعالى ها ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر حد صدره فاضي من هموم الدنيا مشغول بالقران بس القران مش عايز واحد فاضي 24 ساعه القران مش عايز واحد عبقري حفظ القران عايز واحد صدره سليم قلبه طاهر وهو مش هيشبع من حفظ القران اوعي تقولي صعب ربنا قال سهل يبقى سهل اوعى تقول مش هقدر ده الشيطان اللي ماسك ودنك دلوقتي وبيقول لك مش هتقدر طب ايه المشروع اللي احنا عاملينه يا جماعه عشان نقدر نتكلم عنه المشروع ده زي ما قلت لكم الاسم الكودي بتاعه يعني المحطات السبعه او طريقه المحطات السبعه لحفظ وتجويد القران الكريم آه آه آه يعني المديرين بتوع المشروع ربنا يحفظهم طبعا يعني باشمهندس احمد والدكتور محمد آه آه دول المديرين بتوع المشروع ودول اللي هم ايه يعني جزاهم الله خيرا آه آه وضعوا هذه ال- آه خط السير بتاع التحفيظ في هذا الامر احنا قلنا يا جماعه ايه القران طويل والناس بتفطر وبت... وفي النص بتمل وما بيعرفوش يكملوا قسمنا الطريق لسبع محطات المحطه الاولى الجزء ال30 ده اول محطه الثانيه من سوره من من- من من سوره قاف للجزء ال30 براجع بقى لورا الثالثه من سوره ياسين لقاف الرابعة البقرة وآل عمران عشان الزهراوين بفضلهم ما نسيبهمش للآخر الخامسة من الكهف الياسين هنرجع تاني بقى بالترتيب السادسة من الأعراف للكهف السبعة من النساء للأعراف قسمناها سبع مراحل سبع مراحل وقسمهم التجويد على سبع مراحل برضه بحيث مع كل مرحلة يبقى في مرحلة تجويد بدأت من أول أول مرحلة معرفة رسم المصحف بس تعرف يعني إيه الصلاة و- وتعرف يعني إيه الجيم و- بس مش أكتر من كده تبقى قاري وأنت فاهم إيه اللي مكتوب في المصحف ده المرحلة التانية يعني قلنا هنعمل صفحة كده وش وظهر كده أهم الأحكام بس بس مش اكتر يعني ايه يعني يعني طريقه في غايه البساطه في التعليم لحد ما تتعلم التجويد على سبع مراحل باذن الله يبقى اتقسم حفظ القران على سبع مراحل طب انا الوقت بحفظ ومش فاهم خلاص هنبدا نستفيد من كلمات القران في الطريق بحيث انك تسخن في الفهم برضه التحفيظ ده مش مجرد تحفيظ يا جماعه يعني المحفظين ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يعني كلهم معاهم اجازات بفضل الله سبحانه وتعالى آه، باذن الله المحفظين دول آه، هيساعد يعني كل شهر هنلم الناس اللي بيحفظهم ونعمل لهم مثلا زي يوم تربوي كده هيبقى في تغذيه هيبقى في هيبقى في امتحانات دوريه طيب الازمه الاساسيه عند اللي بيحفظوا المراجعه انه قاعد يحفظ ويجري يجري يجري يجري والمحافظ يجي يقول له يلا هو عايز يطلع لقدام وبعد ما يختم المصحف حفظ يجي يكتشف ان هو نسي 20 جزء من ال 30 اللي هو حافظهم عشان كده ع- اتعمل نظام صارم للمراجعه يبقى قلنا هم سبع مراحل قسمنا الطريق سبع مراحل جوه كل مرحله اربع سرعات ودي من الحاجات الجديده في هذا التحفيظ اربع سرعات اربع سرعات في الحفظ واربع سرعات في المراجعه لما ان شاء الله هتملى الاستبيان بقى الليله وانت هتملى الاستبيان هيبقى في interview مع المحفظ او المحفظه يعني هيتصل بيك وهيبقى في interview مع المحفظ او المحفظه ال- اللقاء ده هيقيمك بيه يقيمك ويتفق معاك على معدل الحفظ في اربع مستويات نص صفحه افرض انت مشغول ليه تضيع الثواب ده منك اوعى تستقل بنص صفحه اوعى تستقل ها صفحه ربع ربعين انت طب افرض انا بقى عملت فيها جدع وقلت ربعين واكتشف المحافظ ان انت مش مش مش قوي هيقوم منزلك للمستوى اللي تحته تلقائيا غصب عنك ولن تصعد للمستوى الاعلى الا لو ايه الا لو اديت في المستوى ده حلو تبدا تطلع تاني طب افرض انا واحد حافظ ثلاث اربع اجزاء قبل كده او 10 اجزاء قبل كده طب اعمل ايه يعني انت هتدخلني تاني جزء 30 لا هنعمل زي طريقه التعليم الغربي كده انا دي كليه يا جماعه دي عامله زي مدرسه فانت دلوقتي عايز تدخل سنه ثالثه مباشره ماشي بس همتحنك على الاولى وثانيه ما انا اهم حاجه عندي المراجعه انا مش اهم حاجه عندي حفظ الجديد انا اهم حاجه عندي وديت هتبقى من طرق الامتحان في المدرسه انك انت تقف ركعتين عند العمود ده تجيب لي اللي انت حافظهم فيه هي ديت هي دي الثمره انك انت وانت رايح في الشارع وجاي وفي قيام الليل وفي النوافل تجيب اللي انت حافظه ان يبقى حفظ حي مش تيجي الاخ في المسجد يجي يقدموا الامام لا والله يا عم ده انت حافظ 10 اجزاء مش فاكر حاجه ها تيجي تقول له طب سمع اللي انت حافظه لا والله اصل انا لازم اراجع الاول قال لا طب وانت حافظ يعني حافظ حافظ يعني جوه صدرك طب ده بيجي ازاي سهل يا جماعه سهله بس لو عرفنا نركز على المراجعه باذن الله المراجعه برضو اربع مستويات باذن الله سبحانه وتعالى آه، آه، آه، ال- الاستماره اللي معاكم يعني طبعا بقى يعني ايه آه، آه، الاستمارات المفروض اتوزعت دلوقتي على الرجال وعلى النساء باذن الله هتفتح الاستماره هتلاقي فيه بيانات شخصيه في الاول قول لي اسمك مهنتك رقم موبايلك عنوانك طبعا الاخوات يتاكدوا ان هذه الاستماره سريه يعني يعني هذه الاستماره الاستماره ديت هياخدها ال- يعني المسؤول الاداري عن هذا التحفيظ ولما هتروح المسجد هتبقى في مسجد إيه ان شاء الله التحفيظ مسجد الصديق المسجد اللي هو ماسكه الشيخ احمد جلال هنمشيها باذن الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه ان شاء الله باذن الله يجعل هذا الامر فتحه خير عشان مسجد والدروس اللي فيه والنشاط اللي فيه هيبقى التحفيظ فيه في اماكن مفصوله عن اماكن الدروس باذن الله المحفظ هيبقى يوميا متواجد من العصر للعشاء المفروض ان الفتره دي تتفتح اكتر وممكن يبقى المحفظ قاعد طول اليوم ولكن ده المبدئي بس من العصر للعشاء عشان تقدر تقعد عايز تروح تحفظ جنبه احفظ عايز تروح الميعاد اللي هيناسبك يعني زي ما انتم شايفين يا جماعه الاول البيانات الشخصيه وديت هتبقى ان شاء الله سريه محدش ياخد الورقه دي ويخرج سلمها ما انتش محتاجها ما انتش هتشترك في التحفيظ خلاص ما تاخدهاش انما ايه يعني اه اه طيب الوقت هنعمل الورش ان شاء الله باذن الله وبفضل ومنه الله النهارده اول يوم في الورش النسائيه يعني اختنا ام زياد ربنا يحفظها تبقى هي المسؤوله عن الورش النسائيه هي مديره الورش النسائيه باذن الله اه اه فهيتعمل ورش نسائيه تحت وهيتعمل الورش الشبابيه فوق اللي مش هيقعد في الورشة يملى الاستبيان ويديه لحد في الورشة تاني حاجة بيانات تتعلق بالحفظ انت سبق لك حفظ حاجة قبل كده طب حفظت ايه طيب الحاجات اللي بمراجعة بسيطة لو قلت لك خد مصحف في ساعة وتعالى سمعها لي ايه هي او ساعتين او تعالى بكرة سمعها لي ايه هي طيب انت اتعلمت حاجة في تجويد طب ايه اللي اتعلمته ما هو مش اتعلمت تجويد اتعلمت ايه مع مين طيب انت درست مخارج الحروف طبعا مخارج الحروف ان شاء الله غالبا هنعملها لكم برضه هي صفحه كده بس دي في المرحله الثالثه يعني مش الوقت خالص آه هتبقى بطريقه ايه ظريفه يعني ممكن تبقى طريقه اصلا ايه طريفه يعني طريقه آه يعني يعني ممكن تضحك وانت ليه لان احنا هنجيب الكلمات العاميه بننطقها ازاي ونقول لك نفس الحرف بينطق في القران ازاي بكل بساطه بدل ما اقعد اديك بقى مخارج الحروف والاستفال والاستعلاء وال... لا انا يعني انا عايزك في المراحل الاولى تبقى عارف تنطق صح ازاي بس ببساطه خالص من العلوم اللي تعنت بعض من يعطوها يعني انا فاكر مثلا ايه لما كنت اجي مثلا ايه اتعلم تجويد الفاتحه فانا مثلا ايه انت اخ بقى كده ورايح م... يقول لك قول يلا بسم الله الرحمن الرحيم فتقول له بسم الله الرحيم يقول لك لا الراء غلط طب اعمل ايه يا ربي تيجي تقراها تاني غلط طب اعمل ايه يا جماعه ده انا لسه في البسمله ده انا ما دخلتش في الفاتحه وبيقولوا لي ان مش هتعرف تقرا الفاتحه صلاتك باطله تاني بعد 15 مره يقول لك ايوه هي كده والله ما انا عارف هي كده ليه اصلا قال طب انا الوقت يا جماعه ما انا مش فاهم انا مش فاهم انت راجل ربنا من عليك وعرفت مخارج الحروف بكل دقه انا مش فاهم انت بتقول لي ايه ما تبتقليش بحاجه تكرر تعقدني في تجويد 90% من اللي بيدخلوا عند تجويد الفاتحه بيقوم ساب علم التجويد و... كنت مش عارف اقرا الفاتحه هقرا ايه بعد كده فازاي يا جماعه ان احنا ندخل بسهوله ندخل ببساطه الثالثه بيانات اداريه بقى وديت مهمه جدا الخانه الثالثه ديت المواعيد المتاحه للحفظ الحفظ ست ايام في الاسبوع ست ايام ما عدا يوم الجمعه بس هو ده اللي هيبقى اجازه ست ايام من السبت للخميس انت هتقول ايه الوقت اللي يناسبك افرض انت طالب في الجامعه فانت مثلا بالنسبه لك وقت صلاه الظهر بتكون المحاضرات خلصت وممكن تروح اكتب يعني ما تتقيدش بان احنا قلنا من العصر للعشاء وان كان طبعا من العصر للعشاء الوقت هو الحاجه الاساسيه يعني انما قول لي انت تقدر تيجي بس انا اقدر اجي مثلا ايه العصر اي يوم انا اقدر اجي مثلا المغرب انا اقدر اصلي معاكم العشاء انا اقدر مثلا يوم السبت والثلاث بالذات انا اقدر مثلا ها اه اه اه يعني باشمهندس احمد بيقول لك الوقت المتاح بالساعه من الى يعني تقول مثلا انا سبت وثلاث مثلا من الساعه 5 للساعه 8 متاح من الظهر للعصر متاح يبقى انت كده بتساعدني لان احنا هناخد الكلام ده وبناء عليه هنرتب المواعيد الورش بتاعت النهارده بتاعت الرجال هيبقى الضيوف بتوعها المحفظين هيبقى يعني ما اعرفش بقى يعني ايه هيبقى كل الورش ولا ايه ولكن المحفظين انا شايف بعض يعني إيه يعني المشايخ من المحفظين ربنا يحفظهم يعني موجودين بعض اخواننا من المحفظين موجودين هيبقوا ضيوف على الورش النهارده بحيث ان هم يفهمونا برضو نعمل ايه يناقشوك مثلا ايه المعوقات اللي بتقابلك في الحفظ لان زي ما بقول لكم يا جماعه الهدف اساسا بتاع هذا التحفيظ هيبقى تربوي يعني احنا المشروع اللي احنا بادئينه مع بعض بقالنا فتره مشروع بناء بيئه الايمان مشروع انك ما تدخلش الدين تلاقي درس درس من المغرب للعشاء يوم الجمعه وطول الاسبوع اخبط راسك في الحيطه لا ده احنا في نص الاسبوع هنتقابل في ليله قرانيه وممكن بعدها نصلي مع بعض او نروح مقابر وهنا هنتقابل وبعد كده في ورش والورش ديت المفروض انكم تعيشوا مع بعض طول الاسبوع لو انتوا العلاقه الايجابيه نمت بينكم وبين بعض لو انتوا فعلا متعاونين مع الاخ اللي ماسك معاكم هذه الورشه هتبقوا طول الاسبوع صحبه مع بعض الوقت بفضل الله في تحفيظ قران كمان اهو بفضل ومنه الله شاء الله باذن الله كل شويه ملمح جديد من ثلاث اسابيع كنا بنقول ورش الشباب بفضل الله من اسبوعين دخلت ورش النت الوقت تسع ورش بفضل الله شبابنا واخواتنا اللي على النت دلوقتي بنعتذر على ان ممكن ما نقدرش نقبل اعداد زياده في الورش دلوقتي لان ايه يعني آه آه يعني يعني على حسب طاقه الورش على النت باذن الله انما ان شاء الله قريبا الموضوع يتفتح اكتر من كده على النت آه باذن الله فيعني ورش النت بتبدا فورا بعد ما الدرس يخلص ورش المسجد الشبابيه بتبدا فورا والليله باذن الله الورش النسائيه بفضل ومنه الله هتبدا تحت عند الاخوات عايزين الاخوات يتعاونوا مع بعض عايزينهم يبقوا فعلا اخوات وحقيقي ما يقعدوش يهقوا مع بعض ما ياخدوش ارقام تليفونات بعض عشان يتكلموا في الطبيخ وطريقه عمل الملوخيه بالجمبري وطريقه مش عارف ايه لا احنا عايزينهم يبقوا علاقه ايجابيه ابني حياتك من هنا بقى من اول وجديد عايزين يبقى في بيئه ايمان نسائيه وبيئه ايمان رجاليه عايزين النساء يبقى عندهم بيئه ايمان بدأناها بالورش شوية ان شاء الله باذن الله والليله القرانيه طبعا متاحه للنساء التحفيظ اهو بفضل ومنه الله هتملي الاستبيان وهنتصل بيكي اخت من الاخوات المحفظات او الاداريات هتتصل بيكي وهتحدد لك هتيجي امتى في مسجد الصديق باذن الله يعني احنا ماشيين مع بعض يا جماعه عايزين نساعد بعض بقى لازم تساعد نفسك في ناس ما بتنامش او ما بتستريحش عشان انت توصل لربنا يعني يا جماعه ما تتخيلوش ان ان ان ده وكل ده فتح ربنا يعني ايه طلعت في دماغ حد كده نعمل تحفيظ تحفيظ ده بيترتب له بقاله شهرين او اكتر كمان التحفيظ ده بيترتب له بيعد ليه عشان يخرج في الاخر بمذكره بالمنظر ده تبقى منهج ينفع ان اي حد في اي مكان ياخده ويطبقه عشان يتواصل للمنهج ده في ناس تعبت وسهرت وطبعا كل ده بذات الله مش عشان حد ده عشان ربنا سبحانه وتعالى ولكن انا عايز اقول لك ان لما حد يمد لك ايده مدي له ايدك لان كل ده عشانك انت وكل ده عشانك انت الورش النسائيه عايزين قمه الاخلاقيات بين الاخوات وبعض قمة الاخلاقيات تعرفوا على بعض اعرفوا بعض في الله صحوا بعض لقيام الليل تحضروا مع بعض الدروس النسائية او الايام الايمانية ابدأوا بقى ابنوا حياتكم مع بعض ابدأوا بقى يبقوا لكم صحبة انا قبل كده كنت اقول يا شباب احفظوا القرآن واقعد يا عيني يا عيني يعني اخرج من الدرس عايز سرير انام عليه من كتر الوقت بقى في ورشة بقى ليك صحبة فانا عارف ان لما بقول لك الوقت احفظ انت معاك صحبة مش هتبقى لوحدك وفي مشروع معمول يبقى انت عارف هتروح فين يعني اللي بعد كده مش هيمشي بقى في الطريق يا جماعه ده تنبل ده تنبل بقى يعني ده ايه ده يعني يعني ده الله يهديه يعني بعد كده هنعمل ايه يعني ادي الصحبه يا عم اللي هتقعد تساعدك في الحفظ وتحفظ معاك وادي يا عم اهوت المسجد بالمحفظين ببيئه التحفيظ ب... نجيب لحضرتك تحب تفطر ايه حضرتك تحب ت... المنيو يعني يعني نعمل ايه بعد كده كل ده لان في احساس فعلا الشباب عايشين في بيئه صعبه قد ايه كل ده لان احنا حاسين بالنار اللي انتوا فيها بالنار اللي اهل الباطل بيقودوها حواليكم فكل ده عشان ما يبقاش اهل الباطل شغالين عليك ومفيش بيئه ايمان تنجو منها من هذا الباطل انما لما يبقى في بيئه ايمان وانت ما تروحش انت حر قاتل المئة فرق مصيره على خطوه شبر شبر اقرب لارض البيئه الصالحه شبر تعرفش انت هتعيش هتموت هتروح هتيجي قدامك بيئة ايمان ارمي نفسك ارمي نفسك يا اخوانا عايزين نبني الموضوع مع بعض عايزين ال الورش ديت انت تبنيها ليه اللي ماسك الورشه هو اللي يتصل بيك طول الاسبوع يقول لك تعالى نحضر الدرس الفلاني خليك انت ايجابي واتصل انت بالكل تعالوا يا جماعه اما نعمل كذا طب انا عندي فكره كذا خليكوا ايجابيين يا جماعه يا اخوانا الواحد نفسه يشوف بقى الشباب والبنات الايجابيين يا اخوانا الديناموهات المحركين اللي عنده ذاتية اللي عنده اقدام وروح مبادرة في الدين اشمعنى في الدنيا ابطال وفي الدين بالمنظر ده عايزين ان شاء الله باذن الله يعني الورش آآ آآ زي ما قلنا بقى خلاص كده يعني ال الاخوات اسم المسؤولة الاخت ام زياد دي مديرة المديرة لبداية الورش الاخت ام زياد جميع بيانات النساء في الاستبيانات سرية وهتتصل بهم احد الاخوات عند البدء في التحفيظ ان شاء الله باذن الله الورش النسائيه بفتح الله وحده هتبدا الليله عايز الاخوات ينتظموا فيها الاخت اللي ماسكه الورشه ما هياش احسن واحده فيكم يا بنات ولا حاجه او يا اخوات ولا هي اكثركم علم ولكن هي يعني مصدر تشجيع وعلى تواصل بينا بحيث ان ايه من خلال طبعا الاخت اللي ماسكاهم بحيث ان احنا نقدر نوصل لكم اعمال دينيه كتير يعني فانا عايز يبقى في روح اخوه وحب بين الاخوات وبعض لان يعني ايه بالذات الحاجات بتاعت الاخوات الواحد بيحس ان ايه لو ما فيهاش حب قوي ما بتمشيش فحبوا بعض و- و- و- واحتفوا بالفكرة وتجاوزوا أي حاجة عشان هذه الورش النسائية تنجح زي ما ماشية بفضل الله على النت وفي المسجد بالنسبة للشباب هنملى الاستمارات هتحدد موعدك ووقتك خلاص هنتصل بيك هتسلم آه، ال ال خلاص الموضوع خلصان يعني. عايزين نقول ايه تاني آه، ان شاء الله باذن الله الليله القرانيه بتاعتنا يوم ايه في واحد ما حضرش معانا بقاله كذا اسبوع فيقول لك مش الاربع الاثنين هي يوم ايه التلات يوم التلات في مسجد ايه الصفطاوي صلاة ايه العشاء باذن الله بنشرح ايه ايات عباد الرحمن المرة الجاية ان شاء الله ايه اخر مرة في شرح ايات عباد الرحمن الله يغفر له اللي خد الخمسين من جنيه مني المرة اللي فاتت مش ناسيها له يعني بص اثر فيا ان شاء الله باذن الله بعد كده مش هعملها تاني المهم يعني آه، ايات عباد الرحمن ان شاء الله باذن الله الورق الدروس بتفرغ النهارده جلسات عباد الرحمن عشان هتنزل ليكم باذن الله في الليله القرانيه وهيتعمل امتحان عليها وهيتكرم اللي فازوا بالمراكز الاولى هنا في الدرس باذن الله زي ما هيتكرم كده الفريق الفايز في الدوري بتاع ال- الورش باذن الله لما يبدا على طول هيتكرم برضو الفريق الفايز باذن الله يعني آه، آه، يعني ان شاء الله باذن الله آه، آه، الليله القرانيه يوم الثلاث العشاء في مسجد الصفطاوي مين هيجي ايوه كل مره كلهم رافع ايده وايه و- ويجي ناس تانية خالص هنلاقي ناس تانية انا ما اعرفش دول جايين منين اصلا بس يعني كل درس وله رزقه كده سبحان الله مين هيجي انا ببص لكم اهو اللي رفع ايده ده بيرفع ايده قدام ربنا ارفع يا الا يا ده ارفع يا مين هيجي آه، الاخوه نصابه ما شاء الله مين هيجي ايوه واحد عامل كده يعني ايه انا مش هنا انا مش هنا مين هيجي ارفع يا اللي ورا ما بيرفعش ايده ليه طيب يلا كويس الحمد لله وشكر لله إيه، نتعشى طبعا الليله القرانيه لما الدرس هنا يعني بندخل في مواضيع تربويه اسماء حسنى حاجات من كده فالواحد اثر ان القران ما يتاثرش ابدا يبقى في ليله القرانيه الثلاث باذن الله اخواننا في ورش النت بقى يبداوا فور الدرس ان شاء الله اخواننا في ورش المسجد يقعدوا فور الدرس باذن الله باشمهندس احمد سلطان والشيخ تامر شكري هينظموا الموضوع بقى ان شاء الله معاكم ويوزعوا المحافظين على الجلسات باذن الورش اخواتنا في ورش النساء ارجو انهم يبداوا الورش بالاستغفار ابداوا وانتوا قاعدين في الورش بالاستغفار لان انا حاطط ايد على قلبي من ايه من الورش النسائيه لان الاخوات يا عيني قلوبهم ضعيفه وايه وطموحاتهم كبيره وبيدخلوا بقلب جامد في كل حاجه واحده واحده يا بنات واحده واحده يا اخوات واحده واحده يا اخواتنا الفاضلات ان شاء الله وربنا يفتح علينا جميعا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله باذن الله طريق طريقة المحطات السبعة الحفظ وتجويد القرآن الكريم على ايديك وان شاء الله تنتشر في العالم كله اللهم اجعلنا من حفاظ كتابك اللهم ارزقنا حفظ كتابك اللهم من علينا بحفظ القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا اللهم الف بين قلوبنا اللهم الف بين قلوبنا اللهم اخرج شياطين الانس والجن من بيننا اللهم تقبل ما نفعله ابتغاء وجهك الكريم اللهم يا ربنا البسنا تيجان الكرامة يوم القيامة البسنا تيجان الوقار يوم القيامة البسنا تيجان النور يوم القيامة اللهم يا ربنا أقمنا على منابر النور في ظل عرشك بالأخوة فيك والحب فيك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت